تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد والأمل الحسين المشرق لبلوى يتبعنا
سعيد تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد نبينا محمد أستاذنا محمد صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انتوا ما تصلوش على النبي ليه النهارده ما تصلوا على النبي صل... صلوا على النبي يا جدعان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ربما تكون الحلقة الأخيرة أو الحلقة قبل الأخيرة من سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ولكن نتحدث عن الفترة الزمنية لخلافة أبي بكر الصديق ولكننا نتحدث بالفعل عن بطولة وجسارة وشجاعة سيف الله سيدنا خالد ابن الوليد انتهينا في المرة السابقة بحمد الله عز وجل ومنته من أن سيدنا خالد بن الوليد هزم جيوش بلاد فارس في أرض العراق في معركة الأنبار وفي معركة ذات العيون وفي معارك كثيرة في جنوب العراق ثم بعد ذلك سيدنا أبو بكر الصديق بعد ذلك البس اطمن من الناحية بتاعت العراق ديت اللي جاي منها الجيش بتاع امبراطورية فارس من ناحية إيران حب ان هو كمان يطمن على الجبهة التانية اللي على الحدود مع امبراطورية الروم اللي هي ارض الشام ولكن سيدنا ابو بكر الصديق ارسل الى ارض العراق فارسا واحدا قطع رقاب الفرس جميعا وهو سيدنا خالد لانه سيف الله عز وجل سله الله على المشركين هيبدأ سيدنا أبو بكر الصديق يفكر في محاربة الروم طب هو أنت خلصت مع فارس لا هو مطمن من الحتة دي تماما لأن فيها سيدنا خالد بن الوليد هو دلوقتي عايز يفتح بلاد الشام اللي فيها إمبراطورية الروم وكانت واخدة أنطاكيا أنطاكيا اللي هي في سوريا حاليا عاصمة لإمبراطورية الروم في ذلك الوقت وبدأ وكان هرقل إما أن يجلس في حمص اللي هي في سوريا يا إما أن يجلس في أنطاكيا معنى ذلك أن مقر الإمبراطورية الرومانية قريب جدا من الأراضي الحجازية وقريب جدا من الأراضي العربية بدأ سيدنا أبو بكر الصديق يستشير الصحابة في غزو الروم فقام سيدنا أبو بكر الصديق استدعى سيدنا عمر وعثمان وعلي سيدنا طلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف سيدنا سعد بن أبي وقاص سيدنا أبو عبيدة بن الجراح ووجوه الأنصار والمهاجرين من أهل بدر وغيرهم فدخلوا عليه فقال لهم إن الله تبارك وتعالى لا تحصى نعمه ولا تبلغ الأعمال جزاءها فله الحمد كثيرا على ما اصطنع عندكم من جمع كلمتكم الحمد لله أن جمع كلمتنا وأصلح ذات بينكم أي أصلح العداوة التي بينكم وهداكم إلى الإسلام ونفى عنكم الشيطان فليس يطمع أن تشركوا بالله ليس يطمع الشيطان أن تشركوا بالله ولا أن تتخذوا إلها غيره فالعرب الآن أمة واحدة بنو أب وأم وقد أردت أن أستنفركم أي أن أخرجكم إلى الروم بالشام فمن هلك هلك شهيدا وما عند الله خير للأبرار ومن عاش عاش مدافعا عن الدين مستوجبا على الله عز وجل ثواب المجاهدين هذا رأي الذي رأيت فأشيروا علي أيها القوم يا ترى بقى الصحابة هيقولوا إيه تمام ف ده الروم ده الروم اي نعم احنا غلبنا بلاد فارس بس ده ده, ده معاهم مين ده معاهم خالد ده معاهم سيدنا خالد يعني طب احنا هنعمل ايه بقى طب انت دلوقتي سايب سيدنا خالد هناك وسايبنا هنا لوحدنا هنعمل ايه فقام سيدنا عمر بن الخطاب قام له وقال الحمد لله الذي يخص بالخير من يشاء من خلقه والله ما والله لقد أردت لقاءك قبل هذا اللقاء لهذا الرأي أنا كنت عايز إيه أقابلك عشان أقول لك الكلام ده لقد أردت لقاءك لهذا الرأي الذي ذكرت فما قضى الله أن يكون ذلك حتى ذكرته أنت الآن فقد أصبت يا خليفة رسول الله بما بما أصاب الله بك سبل الرشاد سر بأمر الله عز وجل وأتبع الخيل إثر الخيل وابعث الرجال تتبعها الرجال والجنود تتلوها الجنود وكان رأي سيدنا عمر بن الخطاب أن يرسل جيش 3000 وراء 3000 وراء 3000 وراء 3000 آه، يعني وراء بعضهم البعض حتى يعطون الروم ضربات متوالية حتى يقوموا بإضعاف الروم في النهاية بدأ سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له يا خليفة رسول الله إنها الروم وبنو الأصفر حد حديد ده الناس دول بتوع يعني حلف الناتو وأوروبا وأمريكا حد حديد تمام وركن شديد والله ما أرى أن تقحم الخيل إقحاما أنا مش شايف إن زي سيدنا عمر ما بيقول قال له، أمال أنت إيه رأيك يا سيدنا عبد الرحمن قال له ولكن تبعث الخيل فتغير في أدنى أرضين يعني تعمل إغارة كده على الحدود ما بين الأراضي العربية وأراضي الشام تقوم تجس النبض كده نقوم هازمين شوية أول ما ناخد حتة قد كده قد كيلو نقوم إيه داخلين على الكيلو اللي بعديه دخلنا على الكيلو التاني ندخل على إيه على الكيلو التالت ليه لأنهم حد حديد وإيه وركن شديد دول مش شوية الناس دي ده الناس ديت إيه الناس ديت لها دماغ عالية قوي ثم ترجع إليك بعد ذلك فقام عثمان بن عفان فحمد وأثنى الله ثم قال سيدنا عثمان رأيي أنك ناصح لأهل هذا الدين وأنك عليهم شفيق فإذا رأيت رأيا علمته رشدا وصلاحا وخيرا فاعزم على إمضائه لقول الله فإذا عزمت فتوكل على الله اوعى حد بقى يقول لك بقى ايه وامريكا واوروبا والغرب وبنو الاصفر والروم ومش عارف ايه والكلام دوت كله لا توكل على الله عز وجل سيدنا ابو بكر بيبص كده بيقول له جريه علي سيدنا علي بن ابي طالب يعني الناس كلها اتكلمت ما عدا ايه ما عدا انت ما تتكلم انت رايك ايه ولا انت لسه زعلان مني فاكرين المشاكل اللي كانت في الاول تمام اللي هي بتاع منع الميراث عن السيده فاطمه لغير ذلك فقام سيدنا علي بن ابي طالب قال له ارى انك مبارك الراي ميمون النقيبه النقيبه بمعنى المشوره والراي وانك ان سرت اليهم بنفسك او بعثت اليهم نصرت ان شاء الله سيدنا ابو بكر قال له ليه مجامله يعني فقال أبو بكر بشرك الله بالخير فمن أين علمت هذا يا علي أنت يعني بتسكتني قال له لا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين ظاهرا على من ناوأه على من ناوأه أي على من عاداه حتى يقوم الدين أي ينتصر الدين وأهله ظاهرون أي والمسلمون ظاهرون منتصرون بأمر الله عز وجل فقال أبو بكر الصديق بشرتنا بشرك الله بالجنة ثم بعد ذلك قال سيدنا أبو بكر الصديق سيروا على بركة الله ثم قال أبو بكر أيها الناس إن الله قد أنعم عليكم بالإسلام وأعزكم بالجهاد وفضلكم بهذا الدين على أهل كل دين فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام فإني مؤمر عليكم أمراء وعاقد لهم اللواء فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراءكم ولتحسن نياتكم وسيرتكم وطعمتكم فإن الله لا ينصر الناس إلا بالرزق الحلال ما تصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ادانا المفتاح فإن الله لا ينصر الناس إلا بالرزق الحلال ولذا فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا بلال قال لبيك يا خليفة رسول الله قال قم أذن في الناس بالجهاد فقام بلال وقال أن انفروا إلى جهاد عدوكم في أرض الشام المهم ما فيش حد جه ليه لأن معظم اللي كانوا ثابتين ويقاتلون مع سيدنا أبي بكر الصديق كانوا قد خرجوا في حروب الردة مع سيدنا خالد تمام فاللي هيتجمع حواليك مين اللي قاعدين في المدينة واحد زي سيدنا عمر أبو عبيدة بن الجراح عبد الرحمن بن عوف قال لكن بقية الجنود كلهم فين خرجوا في العراق قام سيدنا أبو بكر يعمل إيه عشان يجمع جنود سيدنا أبو بكر جمع تقريبا 40 ألف جندي في معركة اليرموك اللي احنا هنتكلم عليها كمان شوية قام سيدنا أبو بكر الصديق كتب إلى أهل اليمن قالوا يا أبا بكر ألم تشترط علينا ألا يخرج في الحروب من ارتد عن الإسلام قال فإن أهل اليمن لم يرتدوا عن الإسلام وإن أهل اليمن أرق الناس قلوبا فكتب إليهم سيدنا أبو بكر الصديق المعركة كلها بتاعت اليرموك دي كلها والشام كانت من قبائل الايه كانت من قبائل اليمن فقام سيدنا ابو بكر الصديق استعوض عن الجيش اللي خرج مع سيدنا خالد عايز جيش يطلع للشام فقام كتب لبتوع اليمن فكتب اليهم وقال بسم الله الرحمن الرحيم من خليفة رسول الله الى من قرئ عليه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين من اهل اليمن سلام عليكم فاني احمد اليكم الله الذي لا اله الا هو اما بعد فان الله تعالى كتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم أن ينفروا خفافا وثقالا ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الجهاد فريضة مفروضة والثواب عند الله عظيم وقد استنفرنا المسلمين إلى جهاد الروم بالشام فسارعوا إلى ذلك تحسن نياتكم وتعظم حسناتكم فسارعوا عباد الله إلى ما سارع إليه المسلمون من قبلكم فإنكم إلى إحدى الحسنيين إما الشهادة وإما الفتح والغنيمة ولا يزال الجهاد في أمة محمد حتى ينصر الله عز وجل هذا الدين على العالمين وأرسل بتلك الرسالة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ووصلت الرسالة إلى أرض اليمن وأخذ سيدنا أنس بن مالك يتلوها على قبيلة قبيلة من أرض اليمن ومن أرض عمان فما من قبيلة إلا وأجابت على سيدنا أنس بن مالك وقالوا ويقولون له عندما يسمعون هذا الكتاب سمعا وطاعة يا خليفة رسول الله هلموا إلى الجهاد فخرج أهل اليمن برجالهم ونسائهم وأولادهم حتى أتوا أفواجا عند, عند أبي بكر الصديق في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأتوا وأتوا وأتوا وأتوا وكل رجل, يش وكل رجل من مشائخ القبيلة يأتي بالقبيلة جميعها بألف رجل أو بألفين رجل إلى المدينة المنورة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا أبي بكر الصديق كان في واحد اللي هو بقى شيخ القبيلة بتاع حمير في اليمن اسمه ذو الكلاء الحميري فجاء ده شيخ قبيلة بقى ولابس طاقية بقى ومرصعة بالذهب واللآلي والياقوت انتوا عارفين اهل اليمن اصحاب حضارة تمام مش نفس الشغل بتاع العرب بتاع قريش ولا وسط الجزيرة لا اهل اليمن اصحاب حضارة فذو الكلاء الحميري دوت راجل شيخ قبيلة فجاي بقى معاه 2000 رجل وده اكبر عدد جاي بيه قبيلة من اليمن اللي جاي معاه 1000 اللي جاي معاه 500 وبعدين كمان ايه ده جارين معاهم الستات والعيال وهنشوف الكلام ده في اليرموك كانوا كل ما يرجعوا ورا تقوم الستات ضربه المسلمين الرجاله بتاعتهم بالحجاره ويقولون والله لا تلمسوننا ان رجعتم فارين من عدو الله الله اكبر فخدوا معاهم العيال والستات وطلعوا يلا على المدينه المنوره ده خليفه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حي على الجهاد اذا حي على الجهاد فطلعوا كلهم فذو الكلاء الحميري فاكر بقى ان الخليفة ده يعني زي نظام اليمن زمان وسبق وملكة سبق والكلام ده كله فوجد الصديق شيخا نحيلا معروق الوجه يعني وجهه رفيع كده تمام وفي عروق لانه كان شديد البياض رضي الله عنه وارضاه وعليه ثوب خشن ولا شيء يسطع من ثيابه يعني ما فيش يعني لا خرز ولا لؤلؤ ولا الكلام دوت كله لا شيء على الاطلاق غير الورع يفيء وجهه الابيض يعني يسطع على وجهه الابيض وكان ذو الكلاع قد قدم عليه ألف عبد من الفرسان غير ألفين من القبيلة هو جاي بس معاه لوحده بس عنده كم ألف عبد ومعاه كم من القبيلة ألفين أدي تلات تلاف والراجل بقى جاي بسم الله ما شاء الله على رأسه التاج وعلى حلته الجواهر المتلألئة وبردته يعني العباية بتاعته تسطع بخيوط الذهب المرصع بالليالي والياقوت ده جاي يقابل مين جاي قبل بقى الخليفة فاكر بقى ان هو ايه داخل التشريف بقى والقصر الجمهوري والسجادة الحمراء بقى تتفرشته والكلام ده كله تمام فإذا به تأثر فوجد سيدنا أبا بكر بما عليه من اللباس والزهد والتواضع فقال أها من هذا فقالوا إنه أبو بكر قال من أبو بكر أبو بكر مين أنا أعرف الخليفة اسمه إيه أبو بكر بس مين أبو بكر ده يعني هو هو ولا واحد تاني فقالوا إنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأثر ذو الكلاء الحميري من ذلك قال وأقسم بالله ما أتت الدنيا إليكم راغبة إلا لزهدكم فيها فخلع ما عليه من الحلي واللآلئ والياقوت ثم وضعها في بيت مال المسلمين وكان له صوت مسموع بين القبائل فقال يا مشائخ القبائل من أراد أن يطيع الله ورسوله فليخلع ما عليه من حلة وليتصدق بها على فقراء المسلمين قام الناس القبيلة بتاعته مشيت كده في السوق فلقيته لابس ثياب خشب قال مين ده يا جدعان ذو الكلاء الحميري ده شيخ القبيلة بتاعتنا مين ده فقالوا له فضحتنا بين المهاجرين والأنصار تعرفين شغل العرب تمام فضحتنا بين المهاجرين والأنصار قال أفأردتم أن أكون جبارا في الجاهلية جبارا في الإسلام وما الإسلام عمل فيه بقى لا والله لا تكون إلا طاعة لله عز وجل بالتواضع والزهد في هذه الدنيا بصل عن النبي وجاءت قبائل اليمن متوالية وراء بعضها البعض على سيدنا أبي بكر الصديق لكي يغزو بلاد الشام ولكي يهزم الروم سيدنا أبو بكر الصديق برضك لسه معلش هنطول عليك في الحتة دي بس صلوا على النبي سيدنا خالد قاعد فين يا جدعان اه تمام في العراق سيدنا خالد قاعد في العراق وبتوع قبائل اليمن دول جم طيب انا دلوقتي كان القائد بتاع اللي بيخلص الليلة مين سيدنا خالد طب اعمل ايه دلوقتي قام سيدنا أبو بكر الصديق عقد أربع ألوية الأربع ده ألوية دول أنا آسف في اللفظ يعني احتاسوا بعد كده وتأزم الموقف وما نجدهم إلا أن أرسل سيدنا خالد من العراق لكي ينجد المسلمين في الشام ثم انتصر في معركة اليرموك أنا جبت لكم من الآخر نقول بقى بالتفصيل ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق أرسل أربع جيوش جيش بقيادة يزيد بن أبي سفيان وهذا كلفه بفتح دمشق تفضل ماشي كده من المدينة في وشك كده على طول لدمشق وقام جيش بعت وراه عشان يحمي الظهر بتاعه بقيادة شرحبيل بن حسنة وفي 3000 جندي قال له تفضل ماشي وراه لغاية ما تقف عند بصرة اللي هي ايه بصرة اللي هي تقريبا في الأردن الآن هو هيدخل على دمشق انت خليك في ظهره على الحدود السورية الأردنية وجيش بتاع سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح ودوت يدخل كده على طول دوت طالع كده على دمشق وفي وراه جيش محميه بقيادة شرحبيل بن حسن يبقى كده كام جيش جيشين وفي جيش كمان قال له انت تمشي بمحاذاة ساحل البحر الأحمر لغاية ما توصل إلى إيلات اللي هي إيلات بتاعتنا إن شاء الله ترجع لنا تاني بإذن الله لغاية ما توصل إلى إيلات وتوصل عند بير السبع وتغزو فلسطين اللي هو بقيادة سيدنا عمرو بن العاص وبعد كده في جيش ثالث اللي هو دوت القيادة العامة اللي هو بقيادة سيدنا أبي عبيدة من الجراح قال له انت تفضل ماشي بالجيش دوت لغاية ما توصل عند اليرموك وتظل هنالك تدير المعارك في أرض الشام الله من أجمل الكلمات التي رأيتها في ذلك كلمة سيدنا أبو بكر العمر بن العاص كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل سيدنا عمرو بن العاص أميرا على أرض عمان اللي هي سلطنة عمان حاليا فقام سيدنا أبو بكر الصديق استدعى عمرو بن العاص يبقى عندي عمرو بن العاص في عمان وخالد بن الوليد في العراق لا خلي خالد بن الوليد في العراق واستدعي مين استدعي داهية العرب اللي هو مين اللي هو عمرو بن العاص اهو ينجدنا هو عارف بقى ايه الشغل بتاعهم يمشي بجوار البحر الاحمر ده لغايه ما يوصل كده ايه لغايه فلسطين فقال لعمرو بن العاص فقال لعمرو بن العاص يا عمرو أتريد أن أبقيك على ما أسندك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمان أم أريد لك خيري الدنيا والآخرة فإني أريدك مجاهدا في سبيل الله أنا مش عايز شغل المرياسة ده بس أنا عايزك تتعفر في التراب تاني وتجري وتتعب وتشقى وتعرق وتمسك السيف وتتحور وتعور وتقتل والكلام دوت كله فقام سيدنا عمرو بن العاص يختار ايه يختار الخدمة ولا يختار الراحة قام سيدنا عمرو بن العاص بعت له وقال له إني سهم من سهام الإسلام وأنت بعد الله الرامي فهمت الحتة دي إني سهم من سهام الإسلام وأنت بعد الله وأنت بعد الله الرامي أنت اللي هترميني بها والجامع لها فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارمي بي بها ولا يهمنك شيء يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وخرج سيدنا عمرو بن العاص إلى أرض فلسطين ولكن تأزم الموقف عندما خرجت هذه الجيوش الأربعة إلى أرض فارس دايما الروم ليهم عادة نسأل الله عز وجل العفو والعافية عشان نفهمها وهم ما لهمش غير الخطة ديت يفضل يخلوا الواحد يبرطع يبرطع يبرطع أنا آسف في اللفظ تمام لغاية ما قرب من خطوطهم من خطوطهم من خطوطهم عاملين بالظبط زي التعابين ويوم هوب لا ادعوا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان في جيشين كبار جدا لامبراطورية الروم جيش مستقر في أرض فلسطين اللي هو رايح له سيدنا عمرو بن العاص وجيش مستقر في حمص وأنطاكيا اللي فيها مقر هرقل اللي هو مقر إمبراطور الروم كانت خطة الروم هي إيه خطة الروم إن هم يخلوا المسلمين يدخلوا ومحدش يقابلهم يفضلوا يدخلوا في دمشق وده يدخل في فلسطين وده يدخل في لبنان وده يدخل في الأردن و و و و إلى غير ذلك وتبقى أول حرب هنا في فلسطين مع سيدنا عمرو بن العاص قصاده سبعين ألف جندي من الروم يقوموا يهزموا سيدنا عمرو بن العاص الجيش بتاع فلسطين انت داخل كده على دمشق الناحيه دي فلسطين قريبه كده شويه في الجنوب كده تمام في الجنوب كده اه فيقوم يقبض على سيدنا عمرو بن العاص من هنا وبعد ما يخلص على سيدنا عمرو بن العاص يقوم لافف كده الجيش اللي هو السبعين ألف دوت يأتي من الظهر والجيش اللي هو بقية جيش الروم يأتي من أنطاكيا اللي هو على حدود السورية التركية فيقبض على الثلاث جيوش بتاعت يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن الجراح فيكونوا كماشة فيقضون على جيش المسلمين تماما تمام ولكن عيون جيش المسلمين أخبرت أبا عبيدة بن الجراح بهذه الخطة الخبيثة من جيش الروم قام سيدنا أبو عبيدة بن الجراح أرسل بعد ذلك إلى أبي عبيدة وقال له يا أبا عبيدة قد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من أمر هرقل ملك الروم إيه, إيه, إيه الجمال ده بتاع سيدنا أبو بكر ده وايه الجمال بتاع الصحابة ده وايه الذكاء الحربي بتاعهم ده احنا كنا انا واحد من الناس كنت فاكر سيدنا ابو بكر الصديق ده كبتيره لو وزن ايمان ابي بكر في كفة وايمان الامة في كفة لراجح ايمان ابو بكر ده راجل درويش تمام وابو عبيدة امين الامة ده بكتيره برضه راجل ايه راجل درويش لا هم كله كده لا ده في حق ده في ذكاء فبيقول له سيدنا ابو بكر بيرد على الرسالة بتاعت ابو عبيدة بيقول له قد فهمت من أمر هرقل ملك الروم فأما منزله بأنطاكيا فهزيمة له ولأصحابه سيفتح الله عز وجل عليك ولكن اسمع يا أبا عبيدة قال لبيك يا خليفة رسول الله قال, قال عليك أن تجمعوا شتات جيوش المسلمين ده من هنا وده من هنا وده من هنا وده من هنا عددهم قليل كل جيش فيه ست سبع تلاف تمام قدام العشرات الألاف بتاعت الروم ديت مش هنقدر عليها فتجمعوا في مكان واحد حتى آتيكم بأمر جديد قال وما هذا المكان فقال تجمعوا في اليرموك إلى أن يأذن الله بينكم وبين عدوكم ما تصلي على النبي بدأ جيش يزيد يرجع من دمشق وبدأ جيش شرحبيل بن حسن اللي كان ماشي وراه يرجع هو كمان يوصل لليرموك في الأردن وبدأ جيش أبو عبيدة كمان كده كده كان متمركز في اليرموك فينفع فاضل جيش مين فاضل جيش عمرو بن العاص جيش عمرو بن العاص لأن كان في جيش قوي في أرض الروم في فلسطين انا اسف يعني في اللفظ زنق الجيش بتاع المسلمين هناك بس الحمد لله كان بينهم نهر الاردن جيش المسلمين الناحية دي وجيش الروم الناحية التانية من الناحية الشمالية واصبح جيش عمرو بن العاص محصورا فكيف يجتمع جيش عمرو بن العاص مع جيش خالد بن الوليد او مع جيش المسلمين في اليرموك بعد ذلك قام سيدنا ابو بكر الصديق بعد ذلك ارسل الى سيدنا خالد ابن الوليد بأن يذهب أن يكون أميرا عاما أن يكون أميرا عاما على جيش المسلمين في اليرموك قال وابو عبيدة بن الجراح ما يزعلش لا ما يزعلش أصل دول مش زينا دول مش بتوع دنيا بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دول بتوع آخرة فقام سيدنا أبو بكر الصديق أرسل إلى خالد يأمره بذلك وكتب إليه أما بعد يرسل سيدنا أبو بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح أما بعد فإني قد وليت خالدا قتال الروم بالشام ارجعوا انتوا بقى انا بقى ابعت لهم مين هبعت لهم اللي يظبطهم بقى اللي يخلص عليهم تعالى يا خالد من العراق الى ايه الى ارض الشام ففضل سيدنا خالد يمشي بالفرس بتاعه كان يسمى بالاشقر حتى كل الفرس حتى ان سيدنا خالد كان الفرس لا يسعفه في معركة اليرموك فنزل من على الفرس واخذ يقاتل وهو مترجل على قدميه سبحان الملك قال لولا انجدتني ولكني والله سيف الله سلاه على المشركين اوعى يا جدع قام نزل وقعد يقاتل بيهم من درجة السرعة بتاعته من العراق إلى أرض الشام فقام سيدنا أبو بكر الصديق يبعث لسيدنا أبو عبيدة يقول له يقول له أما بعد فإني قد وليت خالدا قتال الروم والشام فلا تخالفه واسمع له وأطع أمره فإني وليته عليك وأنا أعلم أنك خير منه الله ولكن ظننت أن له فطنة يعني سيدنا خالد له ذكاء أن له فطنة في الحرب ليست لك هو ده توزيع القدرات أراد الله بنا وبك سبيل الرشاد والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ثم بعد ذلك سيدنا خالد جاي من العراق رايح الشام متحرج أو أنه يبص في وش مين آه الله ينور عليك يا عم حسن يبص في وش مين أبو عبيدة أمين الأمة اللي هو يعني يعني من أول الناس اللي دخلوا دار الأرقم من قبل الأرقم ومن أول الناس اللي أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن أدب سيدنا خالد بن الوليد وهو جاي من العراق راح الشام أن بعت رسالة لسيدنا أبو عبيدة بن الجراح بيقول له إيه بيقول له لأبي عبيدة بن الجراح أمين الأمة شوف الأدب من خالد بن الوليد وما قالش لقب سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني أسأل الله لنا ولك الأمن يوم الخوف والعصمة في دار الدنيا فقد أتاني كتاب من خليفة رسول الله يأمرني فيه بالمسير إلى الشام وبالمقام على جندها شوف بقى الألفاظ ما قالش لا انا الامير ولا انا الجاي الرئيس لأم امرني بالمسير الى ارض الشام وبالمقام في ايه في جندها يعني انا جندي زي اي جندي وبالمقام على جندها والتولي على امرها والله ما طلبت ذلك ولا اردته ولا كتبت اليه في ذلك وانت رحمك الله على حالك الذي كنت به انا والله ما اقدر اتكلم كلمه طول ما انت موجود لا يعصى فيه امرك ولا يخالف رايك ولا يقطع امر دونك فانت سيد من سادات المسلمين لا ينكر فضله ولا يستغنى عن رايك تمم الله ما بنا وبك من نعمه الاحسان ورحمنا واياك من عذاب النار والسلام عليك يا امين امه رسول الله ورحمه الله وبركاته والله الواحد جسمه قشعر إيه الأدب ده إيه الأدب ده أم سيدنا أبو عبيدة من الجراح بعت له وبرضه سيدنا خالد جاي من العراق راح على الشام قال له إيه قال له أما بعد فإني أسأل الله الذي أعزنا بالإسلام وشرفنا بدينه وأكرمنا بنبيه وفضلنا بالإيمان رحمة من ربنا لنا واسعة ونعمة منا علينا سابغة والله يا خالد ما نحبك إلا أن النبي قال فيك أنك سيف من سيوف الله أسأل الله أن يسلك على هؤلاء الكفار تعالى هو أنت في إيه؟ احنا عندنا تصديق بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيف من سيوف الله سبحانه وتعالى ولذلك أتى الكتاب بعد ذلك إلى سيدنا سيدنا أبو عبيدة وأول ما وصل سيدنا خالد بن الوليد تولى قيادة الجيوش يزيد بن أبي سفيان خلاص شرحبيل بن حسنة خلاص أبو عبيدة بن الجراح كله خلاص فاضل جيش مين لسه ما جاش بقى سيدنا عمرو بن العاص وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قام جاي سيدنا عمرو بن العاص كان يا دوبك معاه 7000 سيدنا خالد كان ما بين حلين يا اما يفضل مستني في اليرموك يعني احنا مثلا ادي سوريا ادي الاردن ادي فلسطين يا اما يفضل مستني في الحته دي لغايه ما سيدنا عمرو بن العاص يجي له الناحيه دي كده على طول خط الاردن تمام لغايه ما يوصل عنده في اليرموك ليه لان احنا خايفين ان الروم تيجي مره واحده فتهجم علينا يا اما احنا نروح ننجد سيدنا عمرو بن العاص وناخد ال 7000 اللي معاه ونستفيد بقياده فذه خطيره الذكاء زي ق- قياده عمرو بن العاص دهيه العرب ونكسبه لينا ونضمه لينا لجيوش المسلمين في ارض اليرموك يا اما نروح يا اما نستنى نعمل ايه قام سيدنا خالد بن الوليد قال لا لو احنا استنينا ربما يهجم سبعون ألف رومي على سبعة آلاف مسلم بقيادة عمرو بن العاص فيهزمونهم فيطعنوننا من ظهرنا والروم من أمامنا عندما يصلون بعد ذلك فهمت الرأي بتاعه يعني هم ممكن يهجموا على عمرو بن العاص يهزموا المسلمين فيقوم الروم جايين من ظهرنا تمام والناس اللي هم الروم اللي جايين من سوريا دول يجوا منين يجوا من قدامنا فنبقى الكماشة اللي هم خططوا لها من الأول إما أن ننتظر طيب قالوا طب وانت هتسيب الحتة دي فاضية قال اطمئنوا فإن الروم لا طاقة لهم على حر العرب مش هيقدروا يدخلوا جوه في الصحراء فقام سيدنا خالد بن الوليد خد معاه الجيش وطلع بيه على سيدنا عمرو بن العاص لكي يستقبله وهو يزحف وينسحب من أرض فلسطين وقابله عند منطقة تسمى بأجنادين وكانوا ثلاثين ألف جندي مسلم بالزيادة من خالد بن الوليد على عمرو بن العاص وقابلوا سبعين ألف رومي مشرك إلى أن هزموهم بأمر الله سبحانه وتعالى وغنموا منهم مغانم كثيرة وإذا بسيدنا خالد بن الوليد سبحان الملك قتل من السبعين ألفا ثلاثين ألفا ولم يقتل من المسلمين إلا مئة فقط الحمد لله رب العالمين ثم سحب جيش عمرو بن العاص بعد كده وراح حطه فين حطه في أرض اليرموك وكتب بعد ذلك ببشارة النصر إلى سيدنا أبي بكر الصديق وقال له وقال له لعبد الله أبي بكر خليفة رسول الله من خالد بن الوليد سيف الله المصبوب على المشركين آدي العزة الله أكبر أما بعد سلام عليكم فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني أخبرك أيها الصديق أننا التقينا نحن والمشركون وقد جمعوا لنا جموعا جمة كثيرة بأجنادين وقد رفعوا صلبهم ونشروا كتبهم وتقاسموا بالله الأم يعني يقولوا إيه بالصليب ما احنا سايبينكم يا أولاد الذين طب خلي الصليب يعني أو ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ت- تمام لا يفرون حتى يصنون يعني حتى يبيدون عن الأرض أو يخرجون من بلادهم فخرجنا إليهم واثقين بالله ما قالش بقى اللي أنا معاهم بقى وأنا سيف الله فخرجنا إليهم واثقين بالله متوكلين على الله فطاعناهم بالرماح ثم صرنا إلى السيوف أول حاجة عملناها رحنا إيه اديناهم بالرماح ثم بعد ذلك أمسكنا السيوف ففارعناهم في كل فج وشعب وغائط فرقناهم في كل مكان فأحمد الله على أعزاز دينه وإذلال عدوه وحسن الصنع لأوليائه والسلام عليك ورحمة الله وبركاته فطوى أبو بكر الرسالة وقالت عجزت نساء قريش أن يلدن مثل خالد ده الراجل ده ما حدش ولدته يا جدعان وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نوصل بقى لمعركة اليرموك أولا الاثنين اتقابلوا المسلمين أربعين ألف معظمهم من قبائل إيه اليمن الله ينور عليكم الروم تخيل المفاجأة 240 ألف عام الحج 240 ألف قبل المعركة سيدنا خالد بن الوليد وصل إلى ذلك الأمر وحصر بينهم نهر الأردن فقال عمرو بن العاص أبشروا أيها الناس فقد حصرت والله الروم وقلما جاء محصور بخير الحمد لله والله العظيم ما قلما قليل ما جاء محصور يعني محاصر بخير وإذا بسيدنا خالد بن الوليد خرج إليهم سيدنا خالد بن الوليد يعمل ايه ب 40000 قدام 240000 من ذكاء سيدنا خالد بن الوليد أنه صنع الكراديس إيه الكردوس ده اللي بنسميه في الأمن المركزي ولا في الجيش شغل المجموعات هو 40000 فقام عمل كل 1000 وعليه قائد كل 1000 وعليه قائد و1000 هنا متكون وفي فاصل و1000 هنا متكون و1000 هنا فاصل بدل ما ال 40000 نظهر مرة واحدة كأننا مظاهرة أو كأننا يعني إيه زي صلاة عيد كده تخيل بقى مثلا ما ايه اما نخلي 1000 هنا قدام شوية 1000 هنا قدام شوية 1000 هنا قدام شوية 1000 هنا فيكتر الايه فيكتر المكان وكمان ايه من ذكاء سيدنا خالد بن الوليد ان هو ما ابطلش امارة الامراء القدامى او عمل ايه عمل القلب ودوت فيه 18 كردوس يبقى كام عندنا كام الف 18000 الله ينور عليك وخلى عليه مين قيادة عامة لأبي عبيدة بن الجراح ومعه عكرمة بن أبي جهل وسيدنا القعقاع بن عمرو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم صوت القعقاع في المعركة بألف فارس أمال إيده هتبقى بقى كم فارس صوته بس بألف فارس رضي الله عنه وارضاه شفت الذكاء بقى بتاعه اللي هو إيه من دخل دار أبي سفيان فهو فوامن ما تجيش تشيل الناس مرة واحدة لا خلى عندها ذكاء في القيادة وذكاء في الإدارة وخلى على الميمنة عشر كراديس يعني عشر تلاف بقيادة سيدنا عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة الله القائد هيفضل قائد بس بقى بتكتيك بخطة جديدة انت كده يا عمرو بن العاص انت كنت قبل كده رحت في الصين بكام الف ب 6000 انا خليتك دلوقتي على كام الف على 10000 يبقى قائد ولا مش قائد قد ده فن الإدارة وخلى على الميسرة عشر كراديس تانية بقيادة يزيد بن أبي سفيان وبدأ هنا بعد ذلك التعبئة العامة التعبئة العامة لهذا الأمر الجيش ده كان فيه أبو الدرداء وسيدنا عبد الله بن مسعود والقعقاع بن عمرو وسيدنا أبو هريرة إيه الجمال دوت كله وبدأت التعبئة العامة لهذا الجيش فقام أبو عبيدة بن الجراح فقال عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فإن وعد الله حق يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومضحضة للعار ثم قام بعد ذلك أبو سفيان في جيش يزيد بن أبي سفيان وهو جندي عند ابنه جندي عند القائد العام يزيد بن أبي سفيان فقال وكان له صوت جهور لدرجة أنه سموه خطيب معركة اليرموك اللي هو مين أبو سفيان الذي كان يقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة فقام أبو سفيان وقال يا معشر المسلمين إنكم قد أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الأهل هتعملوا إيه اتقطعتم عن الأهل وانتم دلوقتي في دار الأعاجم نائين أي بعيدين عن أمير المؤمنين وإمداد المسلمين وقد والله أصبحتم بإزاء أمام عدو كثير عدده شديد عليكم حتفه وقد وترتموه في أنفسهم انتوا قطعتوا الحبل زلتوه رغمتوا أنفه مجرد ان انت بس تقف قصاده كده ده انت معنى ايه انت مين انت عشان تقف قصادي وترتموه يعني انتوا قطعتم كسرتم مراخيره كسرتم نفسه وترتموه في أنفسهم وأولادهم ونسائهم وأموالهم وديارهم والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم ولا يبلغ بكم رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة فامتنعوا بالسيوف واستعينوا بالله عز وجل عليهم ثم قام بعد ذلك أبو هريرة فجعل يقول يا معشر المسلمين والله لو الواحد موجود في اليرموك ده كان ايه ها ده كان يبقى صاروخ اس 400 صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ايه ده ايه الكلام ده ابو هريره يقول لهم يا معشر المسلمين سارعوا الى الحور العين وجوار ربكم في جنات النعيم ما أنتم إلى ربكم في موطن بأحب إليه منكم في هذا الموطن ألا وإن للصابرين فضلهم وجعل أبو سفيان يقف على كل كردوس تخيل بقى بيلف على كم كردوس كده أربعين كردوس وكل كردوس فيه في ألف ويلف على أربعين كردوس كل شوية ويقول الله الله إنكم زادت يعني حماة العرب إنكم زادة العرب وأنصار الإسلام وإنهم زادة الروم وأنصار الشرك اللهم إن هذا يوم من أيامك اللهم أنزل نصرك على عبادك قال رجل من نصارى العرب لخالد بن الوليد ما أكثر الروم وأقل المسلمين هتعملوا يا غلابة قدام الناس دول كلهم ده انت 40000 قدام كام يعني هم زيادة عنكم بكام ب 200000 هتعملوا يا غلابة انه قدام الناس دي فقام سيدنا خالد بص له هو اللي جابه لنفسه تمام قام سيدنا خالد بص له فقال ويلك أتخوفني بالروم إنما تخسر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال والله لو وددت أن الأشقر برئ مما هو فيه وكان قد كل وحفي خفه من شدة السفر والسرعة من العراق إلى أرض الشام فالخف الحديد ده إيه اتبره اتاكل فقال والله ل- لوددت أن الأشقر برئ وركبت على صولتي أم ركبت وتشوف أنا أعمل فيهم إيه لولا قدر الله إلا أني أحاربهم على قدمي قائد المسلمين يحارب إيه على رجله من ضمن المشاة وبعد ذلك سبحان الملك جعل معاذ بن جبل كلما سمع أصوات القسيسين والرهبان في جيش الروم يقول اللهم زلزل أقدامهم وارعب قلوبهم وأنزل علينا السكينة وألزمنا كلمة التقوى وحبب إلينا اللقاء وأرضنا بالقضاء ما تيجي ندعي تاني اللهم زلزل قلوبهم وارعب قلوبهم اللهم زلزل أقدامهم وارعب قلوبهم وأنزل علينا السكينة وألزمنا كلمة التقوى وحبب إلينا اللقاء وارضنا بالقضاء الله قالوا يا خالد تعال نتفاوض لا انت قدنا ولا احنا عايزين نحاربك اسمع كلام فقاموا بعتوا لسيدنا خالد بن الوليد قام سيدنا خالد بن الوليد بعت لهم سيدنا أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسن كان عليهم قائد عام اسمه جرجه جرجه ده هيسلم بعد كده هيسلم قبل ما المعركة تبدأ تخيل يا ترى يسلم ازاي خليك معانا بقى ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جرجه جه جرجه ده هيسلم مش جرجه تمام جرجه في هاء في الاخر يا شيخ سامح هي جرجه ولا درده وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فجرجة ده هيسلم قبل المعركة فقام سيدنا أبو عبيد راح فلقى الخيمة من الحريق قال إنا حرم علينا ذلك فطلعوهم بره كده قالوا له تجلس على نمارق من حرير فقال إن النبي حرم علينا ذلك صلى الله عليه وسلم قال كيف نجلس معكم قال والله لا تجلسون معنا إلا على مجالسنا أم أقعد على الأرض أم أرغم قادة الروم أن يجلسوا مع أبي عبيدة على الأرض بعزة الإسلام مع أن دول 240 ودول 40 ألف يا دوبك قام بعته لسيدنا خالد بن الوليد قال له إيه كان في قائد عام للجيش اسمه باهان قال له خالد قال له يا خالد أما لك في الصلح إن قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع تعلم جعانين وطالعين علينا تاكلونا تمام فهلموا إلى أن أعطي كل رجل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم هو في أحلى من كده تمام دي حاجة فل أوي فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثله إيه رأيك يا عم فقال خالد إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غير أن قوم نشرب الدم وأنه بلغنا أن دم الروم أطيب الدماء فجئنا لكي نشرب دماءكم تمام فقال بقال هذا والله ما كنا نحدث به عن العرب احنا كنا بنسمع عنه برضه اللي انتوا ايه عالم مصاصين دماء تمام الراجل صدق فقام سيدنا خالد بن الوليد بعد ذلك سبحان الملك دعا الى البراز مين اللي خرج له جرجه قام جرجه دوت اول ما خرج فلقى سيدنا خالد بن الوليد سمع عنه انه سيف من سيوف الله المسلول فقال له يا خالد اخبرني فاصدقني ولا تكذبني قبل يا عم ما سيف يت- ي- يطولك ولا انت سيف يط... سيفك يطولني الراجل عنده برضه يقين ان دوت فعلا سيف من سيوف الله مش هيتهزم فان الحر لا يكذب ايه الجمال ده فان الحر لا يكذب يا خالد ده قائد الروم ولا تخادعني فان الكريم لا يخادع لا يخادع هل انزل الله على نبيكم سيفا من السماء فاعطاكه فلا تسله على احد الا هزمته يا خالد فقال لا قال ففيما سميت سي- سيف الله قال خالد بن الوليد إن الله بعث فينا نبيا فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه يعني ابتعدنا عنه جميعا ثم إن بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا كذبه وبعده فكنت في من كذبه وبعده ثم أن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعنا فقال لي أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين والله ما أنا سيف ولكنها استز- استجابة لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اوعى تحسب ان انا سيف لكن ده ايه استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم انا ولا حاجة انا ولا حاجة ده الرك على مين الرك على اللي دعا الرك على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ودعا لي بالنصر فسميت استجابة لدعوة رسول الله سيف الله فأنا أشد المسلمين على المشركين فقال جرجا يا خالد إلى ما تدعون قال ندعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى الصلاة وإلى الزكاة إلى غير ذلك فلما انتهى خالد من عرض الإسلام قال جرجة قائد الروم قائد 240 ألف روم قال والله ما كذبتني وما خدعتني وإن الحر لا يكذب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالروم لما سمعوه بدأوا بعد ذلك في تسليط السهام عليه يريدون أن يقتلوه قبل أن يكون فتنة في جيش الروم فإذا بخالد أخذه مرة واحدة, مرة واحدة ثم جرى به على خيمته وحماه في تلك الخيمة وبدأ الروم بعد ذلك يهاجمون على المسلمين لما استفزهم إيمان هذا القائد وإسلام قائد الروم فهجموا على المسلمين مرة واحدة دون أن يحسب المسلمين لذلك حساب فهجموا على الميسرة وتراجعت وهجموا على الميسرة فتراجعت فلما هجمت الميسرة تعرفين أدي الميمنة وأدي الميسرة يبقى أنا يميني قصاد إيه شمالك وشمالي قصاد يمينك يبقى ميسرة الروم تهجم على ميمنة المسلمين سبحان الملك فلما هجموا عليهم بعد ذلك فإذا بهم تراجعوا إلى الوراء فإذا بنساء المسلمين زال عنهم بعد ذلك وقالوا تراجعوا حتى نهنه من أمامنا من الروم اشغلوهم ولذلك قال عكرمة بن أبي جهل قاتلت رسول الله في مواطن وأفر منكم اليوم والله ما حييت كريما بعد ذلك أبدا لما الميسرة هجمت على ميمنة المسلمين اللي فيها عكرمة بن أبي جهل قال له بقى أنا أقاتل أمام رسول الله في مواطن وأثبت أمامه وأفر من أمامكم ثم نادى من يبايعني على الموت فبايعه الحارث عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور وسبعمائة وأربعمائة من وجوه قريش حتى قتل معظمهم في سبيل الله عز وجل وكان أول من قتل من المسلمين يومئذ شهيدا ذهب إلى سيدنا أبو عبيدة بن الجراح فقال إني قد تهيأت لأمري هذا الرجل زي ما تقول قلبه حاسس قبل ما تبدأ المعركة راح لسيدنا أبو عبيدة بن الجراح بيقول لي إني تهيأت لأمري فهل لك حاجة إلى رسول الله عايزنا أبلغ لك رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم تقرئه عني السلام وتقول يا رسول الله إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قال فتقدم الرجل فكان أول من قتل في جيش المسلمين ثم بعد ذلك تقدمت ميمنة الروم على ميسرة المسلمين فتراجع المسلمون أم الستات مسكوهم أم قالوا للرجالة أين عز الإسلام والأمهات والأزواج أين تفرون وتدعوننا للعلوج تمام اللي هم الروم فإذا رجع فإذا زجرهن خجلهن بعد ذلك وقاتل عمرو وجنده في مواضع وأراد عمرو أن يرجع بالجنود إلى الوراء وأن ينسحب من شدة هجوم الروم عليه فقابلته ابنة عمرو ابنة عمرو بن العاص وقال قبح الله وجوهكم أيها الرجال تفرون عن الحلائل يعني تفرون عن الستات بتاعكم تسيبوهم لوحدهم قبح الله رجلا يفر عن كريمته أي يفر عن ابنته وقالت أخريات لستم بعولتنا إن لم تمنعونا وبذلك ارتدت إلى المسلمين عزائمهم تخيل من التي كانت ترفع راية النساء في معركة اليرموك هند بنت عتبة تمام اللي كانت ماسكة في أحد تمام وقعدت تطبل اه والله يا رجالة واقتلوا حمزة تقوم هي ايه تقوم تقف تقول بس الرجالة دول مش هيجيبوها على بر تمام مش هيستروا معانا تعمل السيدة دي بنت عتبة تقوم طالعة فوق رؤوس الجبال وتمسك الحجارة اي واحد مسلم يرجع لورا تقوم ايه دشة في دماغه اول ما يبص كده تقول والله حرمتم علينا ان لم تعودوا رجالا حتى تقتلوا في سبيل الله لان نعيش ارامل خيرا لنا من ان نعيش ازواجا لاذلاء على الارض احنا عايزين نعيش ارامل بس ما نكونش ايه ري... ستات لرجال اذلاء ويقوم ضربينهم بالحجاره فيعودوا الى قتال الروم مره اخرى سيدنا خالد بن الوليد عقبال ما رجع الراجل للخيمه بتاعته عشان يحميه ورجع لقى الهيصه دي كلها فقام كان لسه القلب اللي فيه سيدنا ابو عبيده بن الجراح وشرح بيه لابن حسنه لسه ما تاثرش فقام جمع هذا القلب واستدعى عمرو بن العاص وقال يا عمرو فرق بين كراديسهم احنا مش هنعرف نسيطر على الناس دي كل التخطيط اللي احنا كنا عاملينه كراديس كراديس وفاصلين بيه كل ده باظ هنعمل ايه قال له احنا ما حلتناش غير القلب دلوقتي نعمل ايه قال له لابد ان نشق جيش الروم ثم بعد ذلك نتوغل يعني تخيل جيش الروم كده قدامي ويوم يتوغل بعد ذلك ويقعد بعد كده يتفرق يتفرق زي شغل المروحة بالظبط يوم يحوط مجموعة يخلص عليه يحوط مجموعة يخلص عليه يفضل يمشي كده زي المروحة يحوط يمشي زي المروحة ويحوط ويحوط إلى أن هجم على الروم بغتة واحدة وكتب الله عز وجل النصر لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ثم بعد ذلك قال خالد أيها المسلمون قوموا إلى نصر الله وعزته والله ما خرجنا من بيوتنا إلا ابتغاء وجه الله وإن والله لا- لا لا نبغي إلا الشهادة ولكن شهادة مع هزيمتهم بإذن الله عز وجل فهزموا جميعا الحتة اللي ناحية سيدنا عمرو بن العاص تمام اللي هي سيدنا عمرو بن العاص كان عند الميمنة اللي قصاد ايه اللي قصاد الميسرة الميسرة دول كانوا الفرسان والمشاة عايزين يهربوا فقام بيقول لسيدنا خالد هنا سيبهم ولا ايه انتوا عارفين جيش المسلمين دخل في جيش الروم كده وعمل فيهم مروحه قعد يحوط يحوط يحوط فبدا كل مجموعه تحارب مجموعه ب- بيقولوا ان كل 100 كانت بتحارب 1000 كل 100 تحارب 1000 حتى يقضوا عليهم جميعا لان اللي اتقتل في هذه المعركه من المسلمين كانوا 3000 واللي اتقتل من جيش الروم كانوا 100000 ولله الحمد والمنه سبحان الملك فقام سيدنا خالد بيقول ها هعمل ايه سيدنا عمرو بيقول سيدنا خالد هعمل ايه اسيب لهم الطريق قال له اسيب لهم قال له ليه قال له دول المشاه وكان من عاده الروم والفرس لما يطلعوا المشاه في الحروب يسلسلوهم سلسله واحده عشان ما يفروش من المعركه قال له سيبهم ازاي قال له بس ما تفتح لهمش الفتحه من الناحيه دي افتح لهم الفتحه من الناحيه دي من ناحيه القلب بتاعت الروم قام فتح لهم سيدنا عمرو بن العاص سيدنا عمرو بن العاص فاصل بينهم وبين القلب قام سيدنا عمرو بن العاص رجع ورا وقام فتح لهم الباب كده فقاموا رجعوا ورا لما رجعوا ورا رجعوا ورا جيش القلب بتاع الروم لما حب القلب بتاع الروم ان هو يتراجع الى الوراء الناس اللي هم المشلم السلسلين بالسلاسل دول وقعوا فكأنه حائط انهد فلما لقوا الحائط دوت قدامهم واقعين على بعض كده متفعصين على بعض قام القلب اللي هو الفرسان قلب المسلمين مع قلب الروم قام قلب الروم لما حب يرجع لعم ايه قام وقعوا هم كمان قاموا نزلوا عليهم كلهم بالايه بالسيوف فسيف سله الله عز وجل على المشركين يقول ما تصلي سعيد بن المسيب عن أبيه قال هدأت الأصوات معركة خلصت يوم اليرموك يا 3000 هنا و100000 هنا سيدنا خالد على رجله لأن الأشقر الفرس بتاعته عين الحدوة بتاعته اتبرت فمش قادرة تمشي لا ركنت بقى وأنا معايا ربنا وأخذ يقاتل هدأت الأصوات تماما يقول سعيد المسيب يقول لك وإذا بنا بصوت فنظرنا فإذا بصوت يملأ المعسكر بأكمله يقول يا نصر الله اقترب الثبات الثبات يا معشر المسلمين فنظرنا فإذا هو أبو سفيان بن حرب يحمل راية وسيف ابنه يزيد بن أبي سفيان وقال الحمد لله الذي شرفني باستشهاد ولدي الأصوات هديت فقعد يدور على ابنه هو عايش ولا مات فلا ابنه مات فخد الراية اللي كان شايلها والسيف ومرة واحدة الناس كلها سكتت بقى من التعب ومهدودة على الأرض ودوت يطلع يقول ايه يا معشر المسلمين اقترب نصر الله الثبات الثبات بالبص لقينا ابو سفيان شال الرايه بتاعت ابنه وشال السيف بتاعت بتاع ابنه رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه وارضاه ولذلك سبحان الله مما حدث في هذا ان القتلى وقعوا فارادوا ان يستقوا معركه انت عارف المعركه دي حصلت في لمحه عين سيدنا خالد خد القائد بتاعهم ده لما اسلم ودول بقى اتغاظوا راحوا قعدوا يرموا المسلمين الميسره والميمنه عندك خلاص دخلوا على القلب ما فضلش عندك غير القلب عقبال ما سيدنا خالد طلع من الخيمه وراح للقلب تاني لقى الليله دي كلها بتحصل فقام هاجمهم تمام فوقع من المسلمين ناس فاذا بهم استقوا الماء فجيء اليهم بشربه ماء فلما قربت إلى أحدهم نظر إلى الآخر فقال ادفعها إلى أخي فهو أولى مني فإذا به دفعت إلى الثاني فنظر إلى الثالث فقال ادفعها إلى أخي فهو أولى مني فنظر إليه وإليه وإليه وما زالت تمر على الآخرين فقال بل ادفعها للذي قبلي فهو أولى مني نظر للذي قبله فإذا هو مات وأخذ ينظر إلى بقية الذين كانوا عطشا فإذا بهم ماتوا جميعا من شدة العطش ماتوا شهداء في سبيل الله عز وجل الله أكبر وتم النصر للمسلمين والحمد لله ولكن ما تمت الفرحة بمجرد ما سيدنا خالد بن الوليد انتصر على الروم وبيعدوا عدد قتلى الروم مئة ألف وإحنا الحمد لله ثلاثة ألاف إلا أن خبر وفاة سيدنا أبي بكر الصديق وصل إلى سيدنا خالد بن الوليد ولكنه كتم الخبر عن الجنود حتى لا تنهار معنوياتهم الجنود بتوع الروم رجعوا الهرقل في أنطاكيا في سوريا بقول لهم ايه ايه اللي انتوا فيه ده قولوا لي عن الذي ويلكم اخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشرا مثلكم قالوا بلى قال أفأنتم أكثر أم هم قالوا بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن قال فما بالكم تنهزمون فقال شيخ من عظمائهم من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم ومن أجل أن نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض فقال هرقت أنت صدقتني أنت صدقتني والحلقة القادمة إن شاء الله مع وفاة سيدنا أبي بكر الصديق واستخلاف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندنا جيش واقف في جنوب العراق وجيش انتصل في اليرموك يعني في جنوب الأردن يا ترى هنكمل بقى في العراق ازاي وندخل بقى على بلاد فارس والدول الروسية الإسلامية الست طاجكستان وكازاخستان وهنا هندخل على الروم وهندخل على مصر إن شاء الله كيف يتم ذلك على خلافة عمر بن الخطاب فالحلقة القادمة إن شاء الله بعد أسبوعين ألتقي بكم يوم 27 ديسمبر بإذن الله مع عمر إن شاء الله